الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي فضفضة إيمانية وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه آه كما تعودنا أحبائي بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين ندعو الوالد والأخت هدى المصري الحاجة سعاد عصر الحاجة ماجدة موسى الأستاذ ياسر الهواري الأستاذ سيد المصري الشيخ عصام يوسف الطفلة سارة هشام عبد الخالق والأستاذة هالة عبد الخالق ووالدة الأستاذ عصام حجازي والدة الأستاذ سليمان محمد وزوجة الحج نبيل فارس الحاج فاطمة الأستاذ أسامة حسن الحاج سليم الحموي الحاج أمينة أمين هاشم الأخت آية جمال الطفلة ندى مجاهد وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي وللحجة سعاد شنب والحج أحمد عمار الحجة زهيرة محمد حسن الحجة ليلى عباس خاطر الحجة إبراهيم عليوة الحاجة فتحية محمود حسني الحاج ناجي فارس إبراهيم الحاج جمال العطار زوجة العقيد أيمن الحمزاوي الحاجة بسيمة حسن محمد الحاج جمال حسن محمد الأخت تيسير علي إبراهيم الأخت رجاء جودة حسن الأستاذ إبراهيم, إبراهيم توفيق الفقي الحاج إمام إبراهيم الحاج إمام بيومي مبروك الحاجة فتحية وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اسقيهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين أحبائي كما تكلمنا في الحلقة الماضية هنعمل الاستفتاء إن شاء الله الحلقة ديت إن شاء الله وهاخد الاستفتاء ديت معايا وانا ماشي وان كانت الاستفتاءات بدايتها واضحه شويه لكن يعني برضه عايز محتاجين نسمع رايكم من خلال ارسال SMS فضفضه محمود المصري هتقول انك مختار يا اما رحله الى الدار الاخره يا اما سيره الرسول صلى الله عليه واله وسلم يا اما قصص الانبياء عليهم جميعا صلوات ربي وتسليماته وفي الغالب طبعا هو انا شاف يعني من خلال رؤيتي النهارده للشاشه ان اغلبهم بيختار الدار الاخره بس برضه احنا عايزين نشوف ايه عشان نبدا معاكم من الحلقه القادمه ان شاء الله جل وعلا الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها موضوع المقاطعه عايزين نركز عليها في, في عجاله كده سريعه بقول يا جماعه بندين لله سبحانه وتعالى ان المقاطعه الان واجبه واجبة فرض على كل مسلم ومسلمة وإن شاء الله هو ده السلاح الذي سنستطيع من خلاله أن نقمع به اليهود وأعوانهم إن شاء الله جل وعلا فبالله عليكم يا مسلمين بالله عليكم لا مجال ولا وقت للجدال في هذه المسألة مقاطعة واجبة ولا مش واجبة طب نقاطع ولا مقاطع قاطع وربنا يبارك فيك واجعلها في رقبتي أنا أسأل عنها يوم القيامة أنا وكل الدعاء وكل العلماء وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ما ينفعش ان انا ادي فلوسي لاعداء الله سبحانه وتعالى عشان يقتلوا بها اخواننا ويذلوا بها اخواننا اسال الله عز وجل ان يفرج هم اخواننا في غزه وفي العراق وفي كل مكان اللهم امين تعالوا نكمل موضوع المرة اللي فاتت أين نحن من قيام الليل طبعا الموضوع الحقيقه طويل فانا سامحوني بقى النهارده هتلاقوني بجري شويه ويعني احتمال بقى لو كان في وقت نستقبل اتصالات ما كانش في وقت تسامحوني عشان عايز اخلص الحلقه دي النهارده ان شاء الله عشان من يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله نختار السلسله اللي انت اخترتوها وانا برضو لحد الان مش برجح بس بقول ان شاء الله احنا معاكم اللي انتوا عايزينه يعني ما يطلبه المستمعون احنا تحت امركم هتطلبوا الدار الاخره معاكم في الدار الاخره هتطلبوا سيرة الرسول عليه السلام معاكم وهتطلبوا قصة ما معاكم وخدوا بالكم كل الحاجات ديت سنلقيها على أرض الواقع وهكد- وهكرر الكلام ده في آخر الحلقة للي ما شافش الحلقة من أولها ان احنا سنلقي كل هذا على ارض الواقع رحله الى الدار الاخره هن- هنتعايش بقى مع كل اسرار رحله الى الدار الاخره ونلقي ذلك على ارض الواقع وكيف ننصر اخواننا في غزه وفي كل مكان من خلال ان احنا نتذكر الدار الاخره واحداث الدار الاخره فده يحدونا ان احنا نفعل الفعل الذي يبيض الله به وجوهنا يوم القيامه يوم العرض على الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هنشوف كيف نصر النبي وأصحابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم آه، آه، دين الله عز وجل فنصرهم الله عز وجل ونحن كيف ننصر دين الله لكي ينصرنا الله عز وجل فدي مسألة مهمة جدا احنا عايزين آه، نتناولها ونتعايش معها هنتكلم عن قصة الأنبياء نشوف برضو قصة التمكين لكل نبي كيف مكن الله عز وجل له ثم بعد ذلك آه، نرى إن شاء الله كيف نمك كيف يمكن الله عز وجل لنا آه، في غزة في العراق في كل مكان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة اللهم آمين اتكلمنا حبايبي فتحنا الكتالوج المرة اللي فاتت وقلنا بقى قيام الليل وربنا يا رب يرزقنا وإياكم آه، قيام الليل ولذة قيام الليل قلنا ان في 20 ثمره من ثمرات قيام الليل حضراتكم فاكرين اتكلمنا المره اللي فاتت عن سبع ثمرات انا هقول بس عناصرهم ونكمل بقى بقيه ال 20 وبعدين نتكلم بعد ذلك عن الترهيب من ترك قيام الليل ونماذج من السلف الصالح في قيام الليل ونختم الحلقه ان شاء الله بالاسباب المعينه على قيام الليل واسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على قيام الليل ويعينني ان شاء الله ان انا اقدم الحلقه دي النهارده كامله في هذا الوقت ان شاء الله انه ولي ذلك والقادر عليه قلنا حبايبي ان قيام الليل اول ثمره من ثمراتها او اول يعني يعني نعمه من نعم قيام الليل انه افضل الصلاه بعد المكتوب والحديث رواه مسلم ان افضل صلاه بعد الفريضه هي قيام الليل احسن حاجه افضل صلاه تصليها بعد قيام بعد الفرائض الصلوات الخمس هي قيام الليل كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثاني حاجه قلنا قيام الليل مدرسه الاخلاص اللي عايز يتعلم الاخلاص بجد يعني من أعظم أسباب تعلم الإخلاص قيام الليل إن أنت تصلي قيام الليل إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص قال قتادة كان يقال ما سهر الليل منافق ما سهر الليل منافق طبعا ما المقصود ما سهر الليل منافق هنا قصده في الصلاة يعني في في عبادة في قيام الليل وإلا فكتير من المنافقين بيسهروا طبعا في في الخمارات وصلاة الديسكو وهنا وهنا ربنا يا رب يعفو عن جميع آه، عصاة المسلمين ثالث حاجة قلنا آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس فشرف المؤمن في قيام الليل رقم أربعة قلنا أن قيام الليل بينهى عن الذنوب والمعاصي لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بيصلي قيام الليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول ولذلك احنا بنقول اللي عايز يبطل سجاير صلي قيام الليل اللي عايز يبطل معاكسة بنات صلي قيام الليل اللي عايز يبطل ياكل حرام صلي قيام الليل ان شاء الله ربنا يكرمك وقوم في جوف الليل وقول يا رب وان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله رقم خمسة قلنا ان قيام الليل كما ورد في الحديث أنه دأب الصالحين وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد فمن من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض آه، قيام الليل بفضل الله رقم ستة قلنا أنه مجا- مجال للتنافس والتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء, وآناء النهار قلنا رقم سبعة أن قيام الليل سبب لحفظ النعمة فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فتسألهم منى عائشة تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم فسبب لحفظ النعمة قيام الليل بفضل الله تعالوا بقى نكمل بقى الثمرات إن شاء الله بس بعد ما تسمعني صلاتك على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم رقم 8 يكتب لك وخد بالك وركز معايا والله العظيم ثمرات عظيمة جدا جدا بس بقى اللي يستوعب واللي يستشعر هذه النعمة حتى يتعايش بها مع عرض الواقع كان آه، يكتب لك ق- قنوت يعني عبادة ليلة كاملة بقيام الليل بمئة آية وممكن تختار بقى الآيات القصيرة اللي موجودة في آه، سواء في جزء عام أو تاخد مثلا س- زي سورة الصفات ال- الصور اللي هي آياتها صغيرة جدا أو سورة الرحمن لو قمت بمئة آية بفضل الله يكتب لك قنوت ليلة أي عبادة ليلة كاملة إيه الدليل على كده خد الدليل قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالته ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ما شاء الله عندك قناطير حسنات الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة عبادة ليلة كاملة بمئة آية بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا أذكر أن كان في واحد من السلف سبحان الله كان عنده 90 سنة فكان يبكي وهو بيصلي قيام الليل وبعدين واحد من حبايبه من قرايبه بيقول له علامة البكاء بتبكي كده ليه قال ضاعت الهمم أو ماتت الهمم قال له ليه قال له والله ما أستطيع أن أصلي قيام ليل إلا بألف آية ألف آية وهو اللي كان بيصلي ما شاء الله بقيام الليل بسبعة أجزاء فزعلان إن هو بقى يعني الهمة بتاعته عنده 90 سنة الهمة بتاعته تعبت شوية فبقى يصلي بألف آية ربنا يرزقنا وإياكم قيام الليل ولذة قيام الليل رقم تسعة لما تصلي قيام الليل تكتب صلاتك في صلاة الأبرار وتكتب أنك من الأبرار إيه الدليل على كده؟ حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم فعن فقد روى عبد بن حميد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار إيه مواصفاتهم يا رسول الله؟ قال يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار نعيد الحديث تاني أبرار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار طب الأبرار دول فين بقى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى عشان كده قال بعد إيه تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رقم عشرة التعرض لرحمات الله عز وجل في وقت نزول في وقت النزول الإلهي من الس- من من السماوات من الأرض من السماوات من على الكرسي إلى السماء الدنيا حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا جل جلاله في كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا كل ليلة لو كان المولى عز وجل ينزل كل شهر كانت نعمة كل أسبوع كل سنة في العمر مرة برضو نعمة لا ده المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة فينادي علينا ينادي على عباده النيام كل أسف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فيقول هل من داع أولا يقول أنا الملك أنا الملك هل من داع أو من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ويظل هكذا إلى أن يطلع الصبح سبحان الله مين اللي محتاج مين يا جماعة المولى عز وجل الذي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا الله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصية ومع ذلك ينزل جل وعلا الودود الرحيم التواب الشكور ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده ويقول من ذا الذي يسألني فأعطيه قوم اطلب اطلب خلاص استغنينا عن ربنا مش محتاجين ربنا ما فيش حد مريض محتاج ان ربنا يشفيه ما فيش حد فقير محتاج ان ربنا يغنيه ما فيش حد في كرب م- محتاج ان ربنا يفرج عنه الكرب اسال الله عز وجل ان يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين وان يزوج كل شباب وبنات المسلمين قولوا امين محدش محتاج البنت اللي عماله تسال دعاء الزواج ايه وفي دعاء للزواج مفيش حاجه اسمها دعاء الزواج في حاجه اسمها ان انا اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك بزوج صالح ان ربنا يكرمك ان ربنا ينعم عليك بزوج ياخد بايدك للجنه انما مفيش دعاء معين للزواج مش هقول اللهم اني اسالك آه، آه، زوجا صالحا آه، شعر اصفر وعينيه خضراء و- و- ومش عارف عامل ازاي ويكون آه، برضه ستايل كده يعني فاهم ازاي مش مفيش دعاء بالمنظر ده انما في دعاء ان انت تقوم تصلي بالليل في وقت نزول الحق جل جلاله وتقول يا رب يا رب ارزقني بزوج صالح واقول لك على فكره احلى من كده بقى ادعي لاختي ليك يعني ايه ما تدعيش لنفسك يعني ايه لان في حديث اللي هو مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثله فانت مثلا لو ليك اخت مش متجوزه فقومي بالليل كده صلي ركعتين وقولي يا رب انت مثلا لو اسمك مثلا فاطمه وليكي اخت مثلا اسمها رشا يا رب فاطمه بقى قامت بقى تصلي يا رب زوج رشا ارزقها بزوج صالح فالملك يقول امين ولك بمثل يا فاطمه وتقوم رشا في نفس الوقت اي ما تصلي وتقول يا رب زوج فاطمه يوم الملك يقول امين ولك بمثل يا رشا يبقى فاطمه ورشا اتجوزوا واحنا قعدنا من غير جواز المهم يعني فايه الشاهد في الموضوع ان ان ان كتري من الدعاء على قد ما تقدري قومي اللي عليه دين اللي عليه دين عند عندي ليك وصفتين اول حاجه قوم بالليل وصلي واطلب من ربنا والحاجه الثانيه بقى دعاء مخصوص وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد واحد من الصحابه مهموم جدا من حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح فقال اولا ادلك على دعاء اذا او كلمات اذا قلتها سد الله أو, أو, أو سد الله دينك ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا لو عليك ديون قد الجبال قد الجبال قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم اكفني واكتبوها بقى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك حاضر والله لا عيده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك مش عايز حرام يا رب عايز اكل حلال وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك بفضل الله سيؤدى عنك الدين وسيرزقك الله عز وجل بما تسد به هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى إذا من ضمن الأشياء أو ثمرات قيام الليل أن أنت تتعرض لرحمات ونفحات الحق سبحانه وتعالى قوم واطلب اللي أنت عايزه في هذا الوقت الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 11 الفوز بقرب الرب جل وعلا الله يا سلام يا سلام لما تحس أن أنت قريب من ربنا قوي احيانا الانسان يقول ايه نفسي احس ان انا قريب من ربنا نفسي احس ان ربنا راضي عني نفسي احس ان ربنا بيحبني شوف حديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون الرب من العبد شوف لفظ الحديث كان ممكن يقول اقرب ما يكون العبد من الرب لكن شوف بقى لان ربنا ودود يتودد الى عباده وهو الغني عنهم فحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في الثلث الأخير من الليل كده فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن اعمل كده بقى لو قدرت تقوم في الوقت ده قوم اوعى تفوت الوقت ده عشان كده بقول لحبايبي احنا مش عايزين نشق عليكم احنا اتكلمنا عن صلاة الفجر والحمد لله كتير من الناس استجابوا وبداوا يصلوا الفجر الحمد لله نتكلم النهارده عن قيام الليل وكلامنا المره اللي فاتت برضه عن قيام الليل وعايزين نخلص الحلقه دي في قيام الليل عايزين نقول ان انت لو قمت حتى قبل الفجر بنص ساعه هتقول لي نايم الساعه واحدة بالليل ربنا هيبارك والله الذي لا اله غيره بيبقى الواحد نايم ساعه او ساعتين وتقوم كده عشان نويت طاعه ونايم على طاعه وقايم على نيه طاعه تلاقي ربنا مبارك لك في الساعتين دولت كانك نايم بقالك 10 ساعات قوم قوم وصلي قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله يعني عبادة الخواص وعبادة خواص الخواص إن أنت تقوم كده وتخلو بربك حبيبك الناس نايمة وأنت قايم في عز البرد تتوضى وتقول له حبيبي جيت لك يا حبيبي وتقف الله أكبر قوم وصلي وابكي بين إيدين ربنا واطلب اللي أنت عايز اطلب من خيري الدنيا والآخرة ربنا هيكرمك رقم 12 الفوز بمحبة الله أنا معلش بجري بسرعة عشان عايز الحلقة دي بالذات أكون مخلص قيام الليل عشان إن شاء الله من يوم الاثنين الجاي إن أحيانا الله عز وجل نبدأ بقى في السلسلة اللي أنت هتختاروها وإن كان أنا ملاحظ طبعا إن الناس كتيرة ميالة لرحلة إلى الدار الأخيرة وإن شاء الله أوعدكم إن شاء الله إن إحنا نقدم رحلة إلى الدار الأخيرة في طوب جديد خالص وبشكل جديد خالص ويمكن أنا أعملها كتاب مجلد لكن لن أتقيد بالمجلد يعني أنا هاخد اه من المجلد لكن هفتح بقى في مواضيع تانية كتيرة ونلقي كل شيء على أرض الواقع وما تستعجلوش يعني مش لازم نخلص الدار الأخيرة في 15 حلقة ولا 20 ولا 30 ما تستعجلوش تعالوا نعيش مع الدار الآخرة وأحداث الدار الآخرة ونشوف علامات الساعة الصغرى ونعيش معها علامة علامة 59 علامة نعيش معاها علامات الساعة الكبرى العشر علامات ونعيش معاها كلها عايزين نعيش مع القبور وال... وعايزين نقول إن إن القبور مليانة نعيم يا جماعة مش مليانة جحيم وبس عشان كل اللي بيركز على القبر عذاب القبر لا انا انا يمكن اديت في قناه الناس هنا درسين قبل كده كان ايام فضفضه ما كانت ساعتين اديت درسين كاملين عن اربع ساعات تكلمت فيها فقط عن نعيم القبر لو تفتكروا فاكر يا مدني اه كان كان كان حلقتين فعلا كان كلهم عن نعيم القبر وما قلتش ان انا بنكر عذاب القبر عياذا بالله لكن انا قلت ايه عايزين نذكر الوجه الوجه المشرق للقبر ان في نعيم عشان الناس كل ما يجي يقول لك يقول لك يا نهار ابيض اقفل يا عم ده هتكلم في القبر حولنا على اي قناه اغاني ولا افلام نضحك لنا ضحكتين ولا نشوف منظرين كده نغذي ايه نغذي قلوبنا لا مش هتغذي قلبك ده انت هتدمر قلبك بالمشاهد دي انت تغذي قلوبك معانا احنا بقى ان شاء الله احنا ربنا يجعلنا سبب ان ان ان قلبك يتغذى بقى كل مرحله من مراحل الدار الاخره هنسقطها على الواقع بقى هنعيش معاها بقلوبنا بجد لما اجي اكلمك عن دخول ملك الموت هقول لك الواقع بقى انت نايم على ايه اه نايم على على طاعه الحمد لله رب لسه مصلي العشاء وصليت ركعتين كده قيام ليل و... و... ونمت شويه و... والحمد لله متوضي وحاطط ايدي على خدي ويعني تحت خدي ونايم زي ما النبي نام اقول لك يبقى انت ان شاء الله تكون سعيد لو دخل عليك ملك الموت لا التاني نايم على معصيه وهو نايم كمان ناوي ان هو هيقوم بعد ساعتين عشان يولع سيجارتين ثلاثه ويشرب حجرين شيشه فعلبه سجاير تحت دماغه اقول لك طب ويسعدك ان يخش عليك ملك الموت بالمنظر ده هدعاش بقى هنتكلم عن الميزان انت عملت ايه عشان يتحط في ميزانك هنتكلم عن الصراط يا ترى انت كنت على الصراط المستقيم في الدنيا عشان يستقيم لك الصراط في الاخره ولا كنت معوج يمين وشمال وعمال تلف وتدور وفي الاخره مش هتلاقي نفسك على الصراط مسائل كتيرة جدا هنتعرض ليها وهنتكلم عن المهدي المنتظر والمسيح الدجال وهنتكلم عن طلوع الشمس من المغرب وهنتكلم عن يأجوج ومأجوج وهنتكلم عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام وهنتكلم عن كل ما يخطر على بالك إن شاء الله من أفراح وأطراح الدار الآخرة واسال الله عز وجل ان كنا إن كنتم انتوا هتختاروا السلسله الدار الاخره قلنا هتبعت هتقول انت بتختار يا اما الدار الاخره يا اما قصص الانبياء يا اما سيره الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 12 الفوز بمحبة الله عز وجل المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه جميل وصلت بقى للإيه؟ للغاية حتى تفيد الوصول للغاية فإذا أحببته خد بالك خد الثمرات بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين اللي أنت عايزه ولئن استعاذني لأعيذن خد بالك من الحتة الأخيرة دي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن ليه يا رب قال يكره الموت وأنا أكره مساءته الله أكبر المولى عز وجل يكره مساءتك وأنت لا تكره أن تعصي الله عز وجل شيء عجيب جدا عشان كده محتاجين ان احنا نتعايش مع المعاني ديت يبقى إذا من أعظم أسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل قيام الليل النوافل وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل وقيام الليل نافلة حتى أحبه طب لو ربنا حبك خد بالك حديث تاني بقى رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه شوف سيدنا جبريل بقى يتصرف تصرف المحب اللي هو إيه بيفعل الأمر بإيه بحاجات أكتر مما أمر به فإذا جبريل عليه السلام هو مطلوب منه إيه ان هو يحب هذا العبد لا ما يكتفيش بكده يحبك وينادي في ملائكة السماوات السبع مع ان الامر ما كانش كده وينادي في ملائكة السماوات السبع السماوات السبع يا ملائكة السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الارض جميل قوي انا مش متخيل يا جماعه واحد يعيش في الكون ده كله وربنا ما بيحبوش يعني ولله المثل الاعلى تخيل حضرتك لو عايش في بيت صاحب البيت بيكرهك انا مش متخيل انت تقعد ازاي في البيت ده فتخيل بقى ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما تعيش في كون الكون ده صاحبه خالقه مالكه بيكرهك طب تخيل بقى في المقابل لما تكون عايش في كون مالك هذا الكون وفاطر هذا الكون وخالق هذا الكون بيحبك ويحبب فيك ملائكته ملائكته وبيحبب فيك عباده درجه إن حتى أعدى أعدائك يشهدوا لك بالحق كان يسأل أبا, أبا جهل أبو جهل كان يتسأل ما تقول في محمد بن عبد الله يقول هو الصادق الأمين مع أنه هو بيكره النبي بس يقول كلمة الحق فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم رقم 13 الفوز بدعاء النبي لك بال- ما زلنا بنتكلم في ثمرات قيام الليل ان انت هتفوز بدعاء النبي لك بالرحمة اقول لك اخويا حبيبي واختي الفاضلة تدفع كام عشان تشوف النبي تدفع كام والله العظيم عمرك كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من احب الناس لي ان ان ان, إن من احب الناس لي او ان او او, أو ان من احبكم الي اناس ياتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني بيقول في ناس هم دول بيحبوني جدا جدا لدرجة الواحد فيهم لو اتعرض عليه ان هو ي- يترك ماله وأهله والدنيا كلها عشان يشوفني هيترك كل ده عشان يشوفني اللي هو احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب العالمين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين فشوف بقى لما بقول لك تدفع كام عشان تقابل النبي طب تدفع كام بقى عشان النبي يدعي لك حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله رجلا وسماك رجل والله ما بيقوم الليل الا الرجاله بجد م- مش بقصدش طبعا النساء لا يعني اقصد اقصد يعني ايه اقصد من بين الذكور الذين يقومون الليل هم الرجال طبعا النساء الله اكبر عليهم ما شاء الله نلاحظ حتى في الاونه الاخيره ان اكثر الناس اقبالا على الطاعه وعلى العباده وعلى طلب العلم هم النساء تخيل يعني انا كنت اسافر دول كتيره جدا كنت الاحظ ان اكتر ناس او اكتر فئه مهتمه جدا بالمشاريع الخيريه وطلب العلم والدعوه الى الله الى غير ذلك هم النساء ما شاء الله نساء المسلمين فيهم خير كبير جدا المراه بطبعها عاطفه كل عباره عن كتله عاطفه كتله العاطفه دي اما ان يوجهها شياطين الانس والجن إلى الشر فبتكون عياذا بالله من أسوأ ما يخطر على قلب بشر وإما أن يوجهها أو أن يوجهها آه، دعاة آه، المسلمين والعلماء الأفاضل إلى الخير فتكون أفضل من ألف رجل بفضل الله سبحانه فح- فبنقول عشان كده الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بان النساء المسلمين ما شاء الله عندهم وعي وحب للدين فوق الوصف شيء ع- عالي جدا بفضل الله فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الرجل اللي يقوم يصلي قيام الليل ويصحي مراته سماه رجل قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته خد بالكم بقى فإن أبت نضح في وجهها الماء ترطيف صابع كده وفي المقابل بقى ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء قوم كده صلي صلي ركعتين قيام ليل كده وصحي زوجتك كده باسلوب جميل رحيم فاهم ازاي بترطيف صابعك كده بالميه قومي يا ننوسه قومي يا حبيبه قلبي قومي آه، اي حاجه آه، واحد بيفكرني ب- براجل كان شغال بتاع بسبوسه بقاله 30 سنه فكان لما يجي يصحي مراته يقول لها ايه ثانيه ثانيه قومي كانه بيقطع بسبوسه فانت برضه صح البسبوسه كده يعني ما زوجتك دي برضه بسبوسه يعني ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين ما شافتني فبيقول لها ثانية ثانية قومي يعني كده فاهم ازاي؟ فربنا يكرمك قوم وصحي زوجتك ان شاء الله وصلوا مع بعض ركعتين قيام ليل يقينا الناس بتقول المشاكل كترت اه والله المشاكل كترت البيوت النهارده بقت عياذا بالله بقت على فوهة بركان الا من رحم الله سبحانه وتعالى البيوت شبه يعني بقت بقت في مشاكل غير عاديه عايزين المشاكل تنتهي طب والله انا لا يعني لا ابالغ في هذا الكلام ورب الكعبه قوم صلي ركعتين قيام ليل وصحي زوجتك كل المشاكل هتنتهي بعد ما تصلي ركعتين قيام ليل وهي وراك واخد بالك نصيحه اخوك بقى قبلها من جبينها وطبطب عليها قول لها ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي ربنا يخليك ليا ويبارك لي في عمرك والله الذي لا اله غيره هتلاقي كل ما في قلبها من حزن وغضب وزعل ويمكن تكون ناويه تتطلق تاني يوم يعني فاهم ازاي هتلغي كل ده من دماغها يمكن تكون تاني يوم ناويه لك على نيه كده المرتب آه، آه، 1000 جنيه آه، هتصبح الصبح يا هتدفع 2 يا اما 1000 سلامه تخريج نهائي ويلا بالسلامه ايه يعني آه، يعني هتتخلع يعني انا بقول لك عشان هتلاقي ما شاء الله ركعتين قيام الليل دول يحدثوا شيء في قلبها كده من الزهد ومن الخشوع ومن محبه الاخره ومن الاقبال على الله سبحانه وتعالى ومن محبه الزوج لان محبه الزوج اللي رب ربنا هو اللي امر بيها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وهي من ليل هيظبط البيت هتلاقي البيت اتملى بالبركة وبالطاعة وبالرحمات وبالمودة والألفة والمحبة هتلاقي الكلمات الحلوة بتنساب على لسانك ليه؟ لأن أنت هتصبح طيب النفس نشيطا ما شاء الله طيب النفس وأنت خارج سلام عليك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب ادعي لي يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي تقبلها في جبينها وتسلم على أولادك وتبصهم وهي تسلم عليك وأستودعك الله عز وجل آه، يعني واتق الله يا عبد الله ف- ولا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم هتلاقي زوجة ما شاء الله اتغيرت تماما وأصلحنا له زوجة بإيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنما بقى الزوج قايم لا صلى قيام ليل ولا صلى صلاة الصبح ولا أي حاجة والزوجة نفس الحكاية وقايمين الاتنين أصبح خبيث النفس كسلانا الاتنين قايمين حالتهم بيعلم بها إلا ربنا وهو خارج تقول له ما تنساش يا حبيب قلبي طبعا حبيب قلبي دي طالعه من تحت الضرس واخد بالك ضرس العقل ان كان فيه ف يعني يعني ما تنساش وانت جاي علبتين سمن بلدي وثلاثه زيت مش عارف ايه وكذا وكذا ولو ما جبتهمش ما تعتبش البيت فاهم ازاي اه الكلمات الوحشه هتطلع لان ايه اصبح خبيث النفس كسلانا انما بقى لما تكون بقى ما شاء الله قيام ليل وصلاه والله اكبر وصلاه فجر و لما يجي خارج الزوج تقول له حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك لو افتكرت يا حبيبي يعني وانت جاي تجيب لنا بس علبه سمنه يبقى جزاك الله خيرا ربنا ما يحرمناش منك يا رب هو خارج يا سلام منشرح علبتين سمنه عل- علبه سمنه علبه سمنه مين ده يجيب لها علبتين سمنه وثلاثه زيت وخمسه سكر و... وعشرة مش عارف ايه و... ويجيب لها الدنيا كلها ليه راضي ومبسوط وسعيد قيام الليل يظبط لك كل المسائل دي والله العظيم لو عندك مشاكل الدنيا كلها قيام الليل يظبط لك كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم آم، 14 الفوز على الأعداء سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في معركة القادسية كان يمر على الخيام في آه، آه، الثلث الأخير من الليل فإذا سمع آه، يعني في خيمة كده حد بيصلي قيام ليل وبيقرأ القرآن كان يبتسم يقول من هنا يأتي النصر فإذا مر على خيمة أخرى وجدهم نائمين ما فيش معصية ولا في دش ولا في آه، مش عارف إيه واخد بالك يقول من هنا تأتي الهزيمة من الغفلة من البعد عن الله سبحانه وتعالى عشان كده أنا بقول ده قيام الليل ده هدية ده هدية لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان إن لما تصلوا قيام الليل بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يجعل قيام الليل سبب للنصر على الأعداء بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 15 حبايبي النجاة من العذاب النجاة من العذاب حديث عجيب جدا جدا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع طبعا إيه قصة على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يذكر له تفسير هذه الرؤيا قال فتمنيت أن أرى رؤيا حتى أحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم قال فنمت في ليلة هو يتمنى يشوف رؤيا فشاف رؤيا كانت صعبة جدا يعني قال فنمت في تلك الليلة وكان كان كان لسه بقى شاب عزب كان بينام في المسجد يعني قال فنمت فرأيت وكأن القيامة قد قامت و- وأتاني ملكان فأخذاني إلى نار جهنم واخدينه هيوصلوا النار قال فلما وصلنا قرب النار يعني اعترضنا ملك فقال لم ترع لم ترع ما تخافش خد بالك بقى فقال فقمت من النوم فزعا فقصصتها على حفصة أخته فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تأويل بقى ال- ال- الرؤية دي قال نعم الرجل عبد الله بس بشرط لو كان يقوم من أو لو كان يصلي من الليل يقول سالم ابن عبد الله بن عمر قال فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا خد بالك بقى الحافظ ابن حجر بيعلق على الحديث بيقول لك ايه بيقول لك فمعنى الحديث او شاهد الترجمه انه نعم الرجل اللي هو كلمه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ان من كان يصلي قيام الليل خدوا بالكم بقى فهو فهو يوصف بانه نعم الرجل هو ده الراجل بقى هو ده اخر الرجال المحترمين هو ده اللي عليه العين فاهم ازاي فاذا الانسان لما يوصف بانه نعم الرجل نعم الرجل عند مين عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الناس لان ربنا هيحبب فيه الناس واخد بالك شايف الموضوع ان عبد الله بن عمر لما سمع الكلمه دي توصلته من امنا حفصه ان النبي قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما ترك قيام الليل ابدا 60 سنة بعد ما سمع الكلمة ديت 60 سنة لا يترك قيام الليل أبدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين رقم 16 دي عجيبة أوي أوي أوي بجد يعني إن من ثمرات قيام الليل أخويا وحبيبي أن الله عز وجل الله يضحك لك تخيل حاجة زي كده إيه ده هو ربنا بيضحك؟ آه طبعا نثبت لله عز وجل صفة الضحك لكنه ليس كضحك المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خد بالك بقى يضحك يضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وكماله جل وعلا وأنت تعجب حينما ترى عبدا عبوسا مكشر مقفلها ضرب ال 111 ومسوت الدنيا إذا كان الله الله جل جلاله يضحك ونبينا صلى الله عليه وسلم يضحك فلماذا فلماذا لا تتشبه بحبيبك صلى الله عليه وسلم وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة مش فد إيه؟ صدقة بتتصدق بها على الناس فسبحان الله فالمول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن حديث من أعجب ما قرأت قال ثلاثة يحبهم الله خد بالك ويضحك إليهم ويستبشر بهم كان من بينهم خد بالك بقى الذي له امرأة حسنة وفراش لين واحد آه، عنده زوجة جميلة خد بالك والفراش اللي هو نايم عليه جميل جدا جدا فإذا به يقوم في عز البرد بقى يقوم يتسحب كده من جنب مراته الجميلة خد بالك ويقوم يتوضى بالمية المتلجة ديت أو حتى المية اللي نازلة من السخان ويقوم يصلي قيام الليل فيضحك الله له ويقول لملائكتي انظروا إلى عبدي آثرني على شهوته ولو شاء لرقد لو عايز ينام ما كان هينام هو النوم حرام هو أنا لما انام جنب زوجتي الجميلة هو ده حرام بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر فإذا وهو نايم جنب زوجته وهو بيأتي زوجته في الحلال له بها أجر إذا فهو في عبادة أيضا لكنه يؤثر العبادة التي يحبها الله عز وجل لأن كل وقت وله عبادته الوقت ده وقت نزول الحق جل جلاله نزولا يليق بجلاله وكماله أول ما صلي فيقوم يصلي قيام الليل فيضحك الله له طيب لو ربنا ضحك لعبد من العباد ايه الثمرة؟ ثمرة كبيرة جدا فوق ما تتخيل ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح في جزء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإذا ضحك الله عز وجل لعبد من عباده في موطن من المواطن فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب يبقى يخش الجنة بلا حساب ولا عذاب لأن الله عز وجل ضحك له أسأل الله عز وجل أن يضحك لنا ولكم جميعا يا رب العالمين ضحكا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى رقم 17 فاضل لنا أربع عناصر كده في ثمرات قيام الليل رقم 17 إن قيام الليل بي- بيكون سبب من أسباب الفوز بالشفاعة شفاعة القرآن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل اللي, بيص... اللي بيحفظ القرآن وبيقرأ القرآن بيصلي قيام ليل ودي من الصفات الجميلة جدا لأهل القرآن وأنا أتعجب من إنسان خاتم كتاب ربنا أو يعني حافظ جزء كبير جدا من القرآن ولا يصلي قيام ليل ولو حتى ركعتين أنا لا أريد أن أشق على إخواني وأحبابي أنا بقول ولو ركعتين قوم وتعرض لنفحات الرب الغفور جل جلاله اطلب من خير الدنيا والآخرة فرصة عمرك قدامك اوعى تضيعها سبحان الله فالقرآن يقول أي رب منعته النوم بالليل قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان القرآن والصيام الاثنين يشفعوا في هذا العبد ليدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم 18 إن قيام الليل سبب لدخول الجنة ومش كده وبس والفوز بغرف الجنة ومش كده وبس والارتقاء في درجات الجنة انت قلت كده ثلاث حاجات اه طبعا عندك دليل على ثلاثة عندي دليل على ثلاثة بس تصلي على حبيبك ثلاث مرات برضه صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني عن عبد الله بن سلام اللي هو كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم والحديث رواه آه، أحمد الترمذي بسند صحيح قال عندما قدم النبي إلى المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه فكنت في من انجفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته ونظرت إلى وجهه الحديث أيضا رواه مسلم فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب خد بالك بقى فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نقولها تاني نقولها تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فكان أول ما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام اللي اتقطعت النهاردة وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يبقى إذا قيام الليل من أسباب دخول الجنة أيوه طب أسباب الغ- الفوز بقى بغرف الجنة إزاي حديث تاني أهو ما تستعجلش على رزقك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام خد بالك بقى لمن أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل, ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام يبقى أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام جميل قوي الحديث الثالث اللي هو بيوضح لنا بقى الدرجات حديث رواه الطبراني في, الك... في, ال... في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث مهلكات ثلاث حاجات يهلكوا ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات في آخر الحديث قال إيه وأما الدرجات أسباب الصعود بقى في درجات الجنة فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام جميل قوي يبقى قيام الليل حبايبي ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويجمعنا في الجنة قولوا أمين من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الفوز بغرف الجنة ومن أسباب الارتقاء في درجات الجنة وما بين الدرجتين كما ثبت في الحديث ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام للراكب المسرع تمشي كده بالفرس السريع الجميل واخد بالك 100 سنة 100 سنة من الدرجة للدرجة عشان توصل للدرجة اللي بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 19 قيام الليل مهر للحور العين الله يا شباب اللي نفسكم تتجوزوا يا شباب يا اللي اتحرمتم من زوجة صالحة أسأل الله عز وجل أن يرزق شباب المسلمين وأن يرزق بنات المسلمين بأزواج صالحين وأن يرزق الشباب بزوجات صالحات اللهم آمين إن الشباب اللي نفسه يتجوز عمال يدور طب هتجوز إزاي هظبطها إزاي الدنيا غلا والوضع واوا اسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعايزك تتأكد إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ثلاث حق على الله معونتهم المعونة فو- فوق الرزق يعني ربنا مقدر لك رزق بكذا المعونة دي حاجة زيادة خد بالك كان من ضمن الثلاثة اللي ربنا كتب على نفسه سبحانه وتعالى أن يعينهم الشاب الذي يريد العفاف الناس قلبوا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ابتغوا الرزق في النكاح يعني عايز عايز عايز ربنا ي- ي- يكرمك بفلوس حاجتين يا تتجوز يا تخلف ما انتش متجوز روح اتجوز هتلاقي الرزق جاي لك من كل مكان متجوز ولسه مش عايز تخلف دلوقتي، ربنا يكرمك وخلف هتلاقي الرزق جاي لك من كل مكان خصوصا لو كانوا بنات اه رزق البنات سبحان الله يعني ربنا عشان انت عشان في ناس كتيره ما بتحبش خلفه البنات ربنا بقى بيحببك في خلفه البنات من خلال ان رزق البنت فعلا واسع جدا ودي تحسها اه ما فيش ادله لكن في واقع احنا شايفينه تخلف البنت تلاقي الارزاق جايه لك من كل مكان الله اكبر ربنا رب يبارك في كل المسلمين ابو سليمان الداراني رجل من من ائمه التابعين في يوم من الايام اه، هو او تلميذ له نذر ان هو يختم القران في 30 يوم 30 ختمه يعني كل يوم ختمه وقال وهذا مهر للحور العين يعني ده انا بقدمه مهر كده ان ربنا يرزقني بقى بإيه؟ بالختم بال 30 ختمه دولت ان انا اتجوز الحور العين فختم 29 ختمه في اليوم ال 30 قرب يختم بس تعب فحب ينام شويه فراى حوراء من اجمل ما من اجمل ما ما تخطر على قلب بشر رقدته برجلها في جنبه وقالت أتخطب مثلي وعني تنام فنوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير القيام دول انت خطبتني ونسيتني ده فاضل لك آخر ختمة قوم اختم عشان المهر قبل الله أكبر فقيام الليل مهر للحور العين آخر حاجة قيام الليل سبب للفوز بقول فوز والله هو فوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون زي ما أنت أخفيت قيام الليل ربنا أخفى لك مفاجأة كبيرة أوي أوي يوم القيامة بعض أهل العلم قالوا هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لأن لا لذة أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أنت أخويا وحبيبي انت بمجرد فقط مش هقول لك انك تقوم تقوم الليل مجرد بس فقط ما تنوي تنوي قيام الليل وهنقول الحديث ده وبعدها ناخد فاصل مجرد ما تنوي بس قيام الليل يكتب لك قيام الليل حتى لو نمت للصبح غصب عنك بس ما تتعمدش بقى ما تظبطش المنبه على الساعه 8 الصبح وتقول انا نويت قيام الليل لا تنوي قيام الليل خد بالاسباب خد بالك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق والحديث رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه خد بالك يوم يجي عند قيام الليل بقى يقول لك ايه كما عند ابن حبان بسند صحيح قال ما من عبد خد بالك بقى ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها هو قال ان شاء الله اول ما صلي ساعة كده قيام ليل فنام غصب عنه إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى تخيل يعني هو ناوي يقوم يصلي من الساعة 2 ل 3 أو من 3 ل 4 فغصب عنه من شدة التعب نام للصبح أو نام لصلاة الفجر وقام صلى الفجر يتكتب له إن هو صلى ساعة قيام ليل وطب والنوم اللي نامه ده صدقة تصدق الله بها عليه نقول الحديث ثاني ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى حديث الثاني رواه أبو داود والنساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة نام الليلة دي على نية أجر على نية أن أنت تقوم تصلي قيام الليل لو نمت لحد صلاة الصبح وما صليتش قيام ليل وانت نيتك صادق فيها وظابط المنبه على قيام ليل لو نمت فهذا النوم صدقة تصدق الله بها عليك ويكتب لك أجر قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى معنا فاصل بسيط بعدها نرجع بقى ونشوف ثلاث عناصر كيف يتقبل الله منك قيام الليل تاني حاجة ترهيب من ترك قيام الليل ثالث حاجة نماذج من سلفنا الصالح وقيام وقيام الليل آخر حاجة الأسباب المعينة على قيام الليل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قيام الليل خليكم معانا دقيقة وراجع لكم تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
أوركيدا اتصلوا الآن على 25 28 55 66 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك إنا شانئك هو الأبتر بابا بابا يعني إيه إن شانئك هو الأبتر
الآن ولأول مرة في مصر فقط وحصريا من أوركيدا تفسير القرآن للأطفال أسلوب مبسط وميسر في التفسير يسهل على أطفالنا استيعاب معاني القرآن الكريم العظيمة من خلال التشويق والجذب أنا بعلم أولادي إنهم يقروا القرآن باستمرار لكن الأجمل والأروع إنهم يفهموا معانيه مجموعة تفسير القرآن للأطفال تتكون من ستة مجلدات فاخرة حاصلة على موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومن إعداد مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف
الأول لما كنت بلاقي حاجة مش عارفها وأنا بقرأ القرآن كنت بروح أسأل بابا لكن مع تفسير الأطفال ما بسألش بابا تفسير القرآن للأطفال أول تفسير يشرح معاني القرآن بأسلوب يناسب جميع الأعمار صغارا وكبارا هيا لنجعل من القرآن الكريم منارة تضيء دروب أولادنا وتحتوي المجموعة أيضا على مجلد غني جدا من علوم القرآن وأحكام التجويد وآداب التلاوة لكي تكتمل مهارات القراءة والفهم لمعاني الألفاظ الجليلة هيا لنزرع ما سيحصده أولادنا في المستقبل بإذن الله اتصلوا الآن بأوركيدا على 25 28 55 66 أوركيدا واحصلوا على مجموعة تفسير القرآن للأطفال بالإضافة إلى كتاب علوم القرآن الآن فقط وحصريا من أوركيدا ادفع 49 جنيه واستلم والباقي على أقساط شهرية بدون فوائد فرصة رائعة ولفترة محدودة اتصلوا الآن بأوركيدا على 25 28 55 66 فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية نقاء سكر الأسرة على مية بيضة
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع أين نحن من قيام الليل وإحنا بنقول يا جماعة إحنا من باب نصرتنا لإخواننا في غزة وفي كل مكان إحنا بنقول محتاجين الأمة ترجع مرة تانية صلاة الفجر وقيام الليل والعبادات إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم محتاجين إن احنا نرجع مرة تانية علشان ربنا ينصر هذه الأمة أسأل الله عز وجل لنا النصر القريب طيب سؤال قد يخطر على قلب كثير من الناس إزاي ربنا يتقبل مني قيام الليل هقول لك في حاجتين وصفتين من أجمل الوصفات عشان ربنا احنا قلنا طبعا يعني ذكرنا 20 ثمرة من ثمرات قيام الليل أظن كل ثمرة منهم يا جماعة كفيلة إنها تخلي الإنسان لا يمكن ينفرد في... طب نقولهم بسرعة لسه جاني في ال SMS دلوقتي واحد قال لي اذكرهم كده بسرعة حاضر هقولهم بسرعة كده كعناصر أول حاجة قيام الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة تاني حاجة قيام الليل هو مدرسة الإخلاص أنا عايزكم والله لو تقدروا ان انتوا تكتبوها عناصر وتعملوها في ورقة كده بسيطة مع الأسباب المعينة على قيام الليل وانشروها اه يعني ربنا يكرمكم وتدل على خير كفاعله يبقى اول حاجه هي افضل صلاه بعد المكتوبه ثاني حاجه هي مدرسه الاخلاص ثالث حاجه شرف المؤمن في قيام الليل رابع حاجه انه ينهى عن الذنوب والمعاصي خامس حاجه انه دأب الصالحين وتكفير للسيئات وقربة إلى الله عز وجل ومطردة للداء عن الجسد خامس حاجة أو سادس حاجة أنه مجال التنافس والتسابق سابع حاجة أنه سبب لحفظ النعمة أن ربنا يرزقك بنعمة سبب لحفظ النعمة ثامن حاجة يكتب لك قنوت عبادة ليلة كاملة بمائة آية تاسع حاجة أنك تكتب صلاتك في صلاة الأبرار عاشر حاجة أنك تتعرض لرحمات العزيز الغفار وقت النزول في الثلث الأخير من الليل 11 الفوز بقرب الرب جل وعلا رقم 12 الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى رقم 13 الفوز بدعاء النبي لك بالرحمة رقم 14 الفوز والنصر على الأعداء رقم 15 النجاة من عذاب النار رقم 16 الفوز بضحك المولى عز وجل لك وإذا ضحك الله لك فلا حساب عليك ولا عذاب رقم 17 الفوز بشفاعة القرآن يعني أنت لما تصلي قيام الليل بتصلي بالقرآن فتفوز بشفاعة القرآن الذي يقول يوم القيامة بين يدي الله أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع رقم 18 أنه سبب لدخول الجنة والفوز بغرف الجنة والارتقاء في درجات الجنة رقم 19 قيام الليل مهر للحور العين رقم 20 الفوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أظن يعني بقى يعني بفضل الله 20 سبب يعني ما أظنش إن في حد في الدنيا يعني يفرط في قيام الليل بعد النهاردة أه الحاجة الثانية احنا قلناها ان انت بمجرد ما تنمو قيام الليل حتى لو عينيك كده سحبتك ساعة ساعتين ولقيت نفسك في صلاة الفجر وما صليتش قيام الليل لكن كان عندك نية يكتب لك أجر قيام الليل وكان النوم يعتبر صدقة تصدق الله بها عز وجل عليك ازاي بقى ربنا يتقبل مني قيام الليل خد بقى عندك وصفتين جمال بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أنا بحاول أبسط لكم الموضوع ببساطة عشان تشرب الموضوع وتستوعبه ويبقى عندك نشاط كده وهمة لقيام الليل إن شاء الله يعني إن شاء الله مع الاستفتاء بتاع عايزين من الحلقة الجاية الدار الأخيرة ولا سيرة الرسول عليه السلام ولا قصة الأنبياء عايزين برضو معاها بشريات كده جميلة إن شاء الله مين هيبدأ من الليلات إن شاء الله يصلي قيام الليل ويدعي الأخوان المسلمين في غزة وفي كل مكان ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين وأنا قلت المرة اللي فاتت وبقول المرة دي والله الذي لا إله غيره أنا طبيعتي ما بنامش غير الصبح في الثلث الأخير من الليل الليلة دي سأدعو لكل من يقوم الليل في هذه الليلة بأن ربنا يجمعنا سوا على حوض النبي عليه السلام ثم في الفردوس الأعلى إن شاء الله جل وعلا إزاي ربنا يتقبل مني أول حاجة إخلاص النية لله في الغالب أخوي وحبيبي إن ما فيش حد يصلي قيام ليل إلا إذا كان إنسان مخلص كما قال قتادة كان يقال ما سهر الليل منافق فأنت تخلص النية لله أنا بصلي قيام ليل مش عشان أصبح الصبح بقى كده تعبان بقى وباين عليه أثر القيام فيسألوني في صلاة الصبح إيه مالك يا فلان والله الحمد لله يعني جزاكم الله خيرا يعني ربنا يبارك يا رب ويرزقنا الإخلاص بس قيام الليل هدي ظهري و... ويعني وركبي ثابت والحمد لله ربنا يكرمنا لا أنا عايزك تطلع شوف كان السلف الواحد فيهم يصلي قيام الليل ومن كثرة البكاء كان يبان عليه فكان يعمل إيه كان يكتحل وكان يضع الدهن والطيب عشان ما يبانش عليه أثر قيام الليل إيه دي ناس مخلصة مش بقى ان انا اقعد بقى آه، آه، اقول اصل قيام الليل بقى وانتوا عارفين بقى والعباده و- واخد بالك زي الراجل اللي كان بيصلي وعمال بي- بيحاول يتخشع فاتنين قاعدين جنب بعض كده جنبيه يعني فواحد بيقول للتاني ما شاء الله ايه ده ايه الخشوع ده كله فقال له وكمان صايم النهارده كمان يعني واخد بالك يعني فوق ده كله انا صايم النهارده فلا المساله تكون خالصه لله سبحانه وتعالى وما نعملش بقى زي إخلاص آه، آه، هذا الرجل الذي ذكره الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين كتاب كده اسمه إيه أخبار الحمقى والمغفلين بيحكي عن رجل أعرابي هذا الرجل كان عنده أعزكم الله كان عنده حمار الحمار ده كان هو حياته كلها يعني أنت عارف إيه أنت عارف لو واحد يكون بيحب زوجة يقول لك دي دي حياتي كلها أو بيحب أمه يقول لك دي دي عمري هو بقى كان بيحب الحمار وكان الحمار ده هو قلبه وحياته وعمره آه، يعني كان هو مالي قلبه يعني في يوم من الأيام أعزني لله علي نذر إن شفى حماري أن أصوم عشرة أيام لله لو ربنا شفى لي الحمار ده أنا علي نذر إن أنا أصوم عشرة أيام فشفى الله حماره فالأعرابي راح صايم العشرة أيام في اليوم العاشر بعد ما أذن أو جاء وقت المغرب وخلاص الراجل فطر الحمد لله وكده أتم العشرة أيام مات الحمار فالراجل استغرب فقال يا رب نذرت لك عشرة أيام صيام على انك انت تشفي الحمار و- ويعني فيموت بعد ما يصوم ال 10 ايام طب والله العظيم لا احسبهم من رمضان اللي جاي يعني واخد بالك احنا مش عايزين ال- المعامله اللي بالمنظر ده لا احنا عايزين اخلاص نيه لله اول حاجه اخلاص النيه لله انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رقم اثنين في دعاء بقى جميل يا ريت يا ريت اخويا وحبيبي من هنا ورايح في الحلقات دي سواء الحلقه دي او الحلقات اللي جايه خلي معاك ورقه وقلم خد مني مش مش بقول لك ان هعلمك حاجه مش موجوده بس خد مني بعض النقاط اللي انا هقول لك اكتبها لان النقاط غاليه جدا جدا يعني اتمنى انها ما تفوتكش دعاء لو قلته ان شاء الله ربنا يتقبل منك صلاه قيام الليل ولو دعيت اي دعاء ربنا هيستجيب منك الدعاء ده الحديث ده فين في البخاري اظن بقى ما فيش بقى اعتراض بقى على الح- على الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل اللي يقلق بالليل فيقول الكلام اللي هقوله لك دلوقتي من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ده يقول الكلام ده يقول إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لو قال بعد ال- الكلام دوت اللهم اغفر لي لغفر الله له ولو دعا استجيب له فلو توضأ ثم صلى لقبلت صلاته يبقى ثلاث حاجات يبقى لو قال الكلام اللي احنا قلناه ده كله وقال يا رب بعدها يا رب اغفر لي هيغفر له ولو دعا استجاب الله دعاءه ولو قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته يبقى من أسباب قبول قيام الليل أول حاجة إخلاص النية لله تاني حاجة يكون يكون القيام على هدي النبي طبعا صلى الله عليه وسلم دي مش محتاجة كلام يعني وتالت حاجة هذا الدعاء لو قلته يقبل منك قيام الليل طيب الترهيب من ترك قيام الليل بقى واللي مش بيصلي قيام الليل هقول لك حاجة تخوف والله ما زي ما بقول لك بقى 20 ثمرة بتفوز بيها لو صليت قيام الليل في نفس الوقت هقول لك بس في مشكلة لو سبت قيام الليل ايه هي ذكر عند النبي والحديث رواه البخاري ومسلم ذكر عند النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم رجل نام من الليل حتى أصبح أو نام ليلة حتى أصبح فعلق النبي على ذلك وقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه يعني ايه بال الشيطان في أذنيه أهل العلم قالوا لها ثلاث تفسيرات إما التفسير إن التفسير على ظاهره يعني فعلا اتخذ الشيطان أذن هذا الرجل موضعا لقضاء حاجته يبقى بال على الحقيقة والرأي الثاني لأهل العلم قالوا يملأ, المول يملأ الشيطان أذني هذا الرجل بالأباطيل والمعاصي خليه ليل ونهار غاوي بقى سمع أغاني و- وديسك وروك أند رول ومش عارف إيه والكلام ده كله واخد بالك وهيصة كده الرأي الثالث قالوا يصم أذنيه عن سماع الخير والحق يبقى إذا ثلاث حاجات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده رجل ما ما- ما قالوش إن هو فاته صلاة الفجر لا فاته قيام ليل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل ان ما بيصليش قيام الليل خالص دوت ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه قالوا ليها ثلاث تفسيرات اول حاجه انه بال فعلا الراي الراي الثاني انه ملا اذنيه بالاباطيل والراي الثالث انه حجب الحق والخير عن اذنيه طيب حديث الثاني رواه البخاري ومسلم ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عبد الله لا تكن مثل فلان اوعى تعمل زي فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل يقول له اوعى اوعى تعمل زي الراجل ده الراجل ده كان بيصلي قيام الليل وسابه فاوعى تقلده اوعى تعمل زيه ليه ما ذكرش النبي بس اكيد في وراها مشكله كون ان انت تصلي قيام وتسيبه مشكله فالنبي بيقول له اوعى تعمل زي فلان النبي بيحذره اوعى تعمل زي فلان كان بيصلي قيام الليل وترك قيام الليل الحديث الثالث بقى مرعب بصراحه حديث ايضا في البخاري ومسلم يعني ثلاث احاديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان كل ليله على مؤخره راس احدكم ثلاث عقد يقعد على المنطقه دي كده خد بالك ثلاث عقد كل ما يقعد عقده يروح ضارب على على العقده دي يقول ايه عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم في الليله ديت يقوم عائد العقده الثانيه يروح ضارب عليك ليل طويل فارقد العقده الثالثه نفس الحكايه فاذا قام العبد فذكر الله ما قامش منهم بقى بص على المسد كل والمسجات وال فاهم ازاي ولولو اتصلت ولا ما اتصلتش وميمي و- وفوفو ما قام عشان يذكر ربنا ما قامش مشغول بالم- بالموبايل والتليفونات وال... وال... والفاكسات لا أي مشغول بربنا فكان الله عز وجل فكان الله عز وجل هو أول مذكور وهو آخر مذكور آخر من تذكره قبل أن تنام هو الله هو أول مذكور حينما تستيقظ هو الله سبحانه وتعالى خد بالك بقى فأول ما يقوم فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة أنت ما أنت شايف العقد إنما هي بتتحل زي ما النبي قال بيحصل بالظبط فإن توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا لو ما عملش كده أصبح قبيث النفس كسلانا الله أكبر تخيل حضرتك لو إن واحد فاته قيام الليل أو صلاة الفجر مثلا يوم يبقى فيه ثلاث عقد فين على قفاه طب فاتوا تاني يوم بقوا ست عقد ما لسه ما اتحلوش بتوع امبارح طب شهر 90 عقدة الله أكبر ده قفا ستيريو يعني ربنا يعافينا ويعافيكم خد بالك طب بقى سنة لا ده بقى يعني حدث ولا حرج ده هيجي له أتب بعد كده فاحنا عايزين بقى عايزين أول بأول فك وحل عقد الشيطان وذلك تجد فرق, فرق كبير جدا بين واحد قايم كده الصبحية منشرح كده وما شاء الله ونفسه كده راضية ومطمئنة وفرحان والبشاشة والسرور على وشه اه طول ده راجل من أهل القيام وال... وال... وصلاة الفجر والتاني اعوذ بالله ربنا يعافينا ويعافيك تقف جنبه كانك واقف جنب بابور زلط بي- يعني عارف تحس ان طالع منه نار لو حد عمل له كده خناقه ومشكله وقضيه واسم و- ومحاكم وحاجات زي كده شوف قد ايه يبقى اذا لا تكن مثل فلان كان يص- كان يصلي من الليل ثم ترك قيام الليل والتاني آه، ساب قيام الليل لحد الفجر بس فانا بقى سأل ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه والثالث العقد بتاعت الشيطان على راسه ولسه ما اتحلتش طب اكيد حضرتك هتسالني اخبار السلف بقى كانوا بيعملوا إيه عشان نقلدهم انت ذكرت لنا بقى ذكرت لنا 20 ثمره من ثمرات قيام الليل وان احنا بمجرد ما ننوي قيام الليل بيكتب لنا قيام الليل حتى لو ما قمناش بس مش متعمدين طبعا يعني وبعدين ذكرت لنا آه، الاسباب الثلاث اسباب اللي من خلالهم يقبل لنا قيام الليل وذكرت لنا بعد كده الترهيب من ترك قيام الليل اخبار السلف ايه يلا بقى كده نعنش قلوبنا كده باخبار السلف تعال خد بقى شويه امثله كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم والحقيقه إن الوقت عمال بيجري انا عايز اذكر اخبار السلف بسرعه كده واذكر الاسباب اللي بيمثلها قيام الليل وفي عجاله سامحوني عشان نلحق ندعي دقيقتين ثلاثه كده ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في حديث رواه ابو داود بسند صحيح مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهم يصلي قيام الليل ابو بكر صوته ضعيف جدا وعمر الله اكبر صوته مسمع اخر الشارع فانا بحسن لما قابلهم الصبحيه قال لعمر اخفض من صوتك قليلا وقال لابي بكر ارفع من صوتك قليلا ده دل على ان إيه؟ كان ما شاء الله مهما عدى عليه النبي عليه الصلاه والسلام على طول قيام ليل ما شاء الله وكان أبو بكر رجلا أسيفا وكان بكاء كثير البكاء في قيام الليل وكان اتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه قيام الليل عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله ولما جاله رجل من خراسان فوجده في المسجد قائما يصلي قال ألا تنام يا أمير المؤمنين قال إن نمت الليل كله ضاعت نفسي وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي كان يقسم ليله ثلاث أتلات كان تلت ينام وتلت يعص في المدينة يطمئن على أحوال الرعية والتلت الأخير كان يصلي قيام الليل وكان عمر الخطاب يمر بالآية من ورده فيسقط ويعاد منها أياما كان يزوروه كالمريض كان يمرض وكان يعاد يزار أياما بسبب آية يسمعها رضي الله عنه وارضاه طبعا كلنا عارفين حديث ابن مسعود لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على بيت ابن مسعود فوجدوه قائما يصلي فقال النبي وابن مسعود مش سامعه قال بعدما صلى طبعا هو بيصلي لسه بيقرأ قال النبي لأبي بكر وعمر من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود فلما انتهى ابن مسعود من القراءة وجلس يدعو قال النبي سل تعطى أبواب السماء مفتحة إلا هتدعو به الآن مستجاب فكان دعاء ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعاني جنان الخلد فقال النبي أمين قال عمر فلما انصرف الناس من صلاة الفجر انطلقت لدار عبد الله بن مسعود حتى أبشره بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي فقلت والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا أبو هريرة يقول عنه أبو عثمان النهدي بيقول تضيفت أبا هريرة سبعة أيام هو وزوجته والخادم بتاعه قال فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا الزوجة صلي التلت وبعدين الخادم يقوم يصلي التلت الثاني وأبو هريرة يصلي التلت الثالث وبعدين ينقذهم ويصلوا صلاة الصبح ده أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عفوا في يوم جوازه في ليلة دخلته الحديث رواه مسلم قال زوجني أبي وما بي من رغبة أنا كنتش يعني كان مشغول بقى بعبادة ربنا وقراءة القرآن وكان ما شاء الله يضرب بيه المثل في العبادة فأبوه قال له عايز أجوزك مش جنب بقى يفرح بجوازه بقى وعز الولد ولد الولد لا عايز يشوف ذرية تعبد ربنا وتجاهد في سبيل الله يعني ما شاء الله كان ليه نية فقال زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج فلما تزوج هذه الفتاة الجميلة الطيبة المباركة قام يصلي بها قيام الليل أول ما دخل عليها قام يصلي قيام الليل وهي وراه صلى بها بقد ايه يعني 16 جزء بس من اول البقره لاخر سوره الكهف طبعا هي مش قادره تطلع والا لو طلعت هتتطلق فيعني فضلت وراه 16 جزء خد بالك طبعا لو واحده غيرها تقول دي جوازه ايه اللي احنا اللي ربنا بلاني بيها ديت فمز اه سبحان الله في واحده بتعتبر الطاعه مشقه عليه طبعا مش معنى كده انا بقول لكل واحد هيتجوز يروح يصلي قيام الليل 16 جزء في ليله الدخله والا ما حدش هيتجوز يعني فاهم ازاي انما انا بقول يعني ايه يعني اقل القليل ركعتين تخش تصلي بالزوجه ركعتين في ليله البناء تحط ايدك على على جبهتها مقدمه راسها وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا تقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من معلش اصل كانت طرفه كانت اتقالت قبل كده فانا يعني الدنيا اتلخبطت سلوك كلها في بعضها تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي واخد بالك وصلي بقى ركعتين ويا حبذا يعني قبل الفجر كده بنص ساعة تقوم صلي بقى ركعتين طوال الله تملى بيتك كده بالبركة من أول ليلة إنما طبعا عبد الله بن عمرو من كثرة ما مشغول بعبادة ربي سبحانه وتعالى وبمحبته لله سبحانه وتعالى قام صلى بها ب 16 جزء فلما أصبح الصباح جه عمرو بن العاص يسأل زوجة ابنه ماذا صنع عبد الله أو كيف حال عبد الله قالت نعم الع... شوف المرأة المهذبة المؤمنة قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف هو ما يعرفش يعني جوز ولا جوز بس هو إيه نعم العبد لربه طيب عباد بن بشر عمار بن ياسر لما كانوا في غزوة بني المصطلق وهم راجعين وكان واحد من المسلمين خطأ يعني ضرب, ضرب واحد ضرب زوجة رجل من الكفار من غير ما يقصد لأن كانت الدنيا ضلمة فالراجل ده عرف ان واحد من اصحاب النبي عليه السلام قتل زوجته فقال والله لأمثلن ايه باصحاب ايه باصحاب محمد قال لازم اقتل فيهم بقى ايه فالمهم النبي عليه السلام جم في حته معينه قال لهم من من يكلؤنا من يحرسنا فعباد بن بشر وعمار بن عمار بن ياسر الاثنين قاموا فعمار بن ياسر قال له تكفيني انت اول ليل قال له اكفيك انا اول ليل وانا اكفيك انا اخر ليل خلاص ما فيش مشكله قام عباد بن بشر يصلي ويحرس ال ال النبي واصحابه جه الراجل المشرك فلقى عباد بن بشر بيصلي فضربه بسهم جه في بطنه وهو بيصلي فنزع السهم واكمل صلاته ضربوا السهم الثاني ببطنه نزعه وأكمل صلاته ضربوا السهم الثالث فجاء في مقتل في صدره فنزعه وأسرع في الصلاة ثم أيقظ عمار بن ياسر فلما آه، علم الرجل باستيقاظ عمار بن ياسر هرب فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر رحمك الله يا عباد هلا أخبرتني حينما ضربت بأول سهم قال والله لقد كنت في صورة فكرهت أن أقطع تلك الصورة ولولا أن رسول الله أمرني بحفظ ثغر من ثغور الإسلام ما تركت هذه الصورة حتى تخرج روحي شوف حبهم لقيام الليل حبهم للقرآن حاجة فوق الخيال كان سفيان الثوري كان يأكل كثيرا ويقوم كثيرا يقوم الليل كثيرا فسئل عن ذلك قالوا له مش من عادة الصالحين أنهم يأكلوا كتير قال إن الدابة إذا علفت عملت أنا باكل كتير لأن ده اللي بيصلحني اكل كتير واصلي قيام الليل كتير رحمه الله رحمة واسعة وكان عبد العزيز بن رواد يقول إذا جن عليه الليل كان يمر يده على فراشي ويقول والله يا فراشي إنك للين ولكن فراش الجنة ألين ثم يقوم ويصلي قيام الليل كان في واحد اسمه الحسن بن صالح ولأخ اسمه علي بن صالح وكان عايشين مع مع عمهم في يوم من الأيام آه، كانوا يعملوا بقى إيه؟ كانوا يقسموا الليل ثلاثة آه، أمه تقوم تصلي التلت الأولاني وبعدين تصحى عليه وعليه يصلي التلت الثاني وبعدين يصحي الحسن يصلي التلت الثالث وبعدين يقوم يصلي الفجر ماتت الأم فقسموا الليل ما بينهم ما بين الحسن وما بين علي مات علي فكان الحسن يقوم الليل كله كان عنده جارية في يوم من الأيام باعها اتزنق في فلوس فباعها فجاءت عند هؤلاء الناس الذين اشتروها جت في التلت الأخير من الليل وراحت بنادية على الناس يا أهل الدار فقالوا ماذا أؤذن لصلاة الصبح قالت لا ولكن جاء وقت قيام الليل ألا تصلون قيام الليل قالوا لا بل نصلي الفرائض قال سبحان الله قالت سبحان الله ما تصلون إلا المكتوبة ما تصلوش بس غير الفرائض قالوا بلى فجاء فلما أصبح الصباح ذهبت إلى سيدها الحسن بن صالح قالت يا سيدي آه، يعني ردني إليك مرة أخرى فوالله ما أرسلتني إلا لقوم سوء لا يصلون إلا الفريضة فتخيل قد ايه مدى حرصها على قيام الليل رحمه الله رحمة واسعة وكان ثابت البناني يقول كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها دي كانت نماذج بسيطة كده من سلفنا الصالح وإلا فالموضوع محتاج كلام كتير طيب آخر عنصر نختم بيه حبايبي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم إيه الأسباب المعينة على قيام الليل نقولها كده في أربع دقايق عشان نلحق ندعو إن شاء الله في الوقت المتبقي وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم قيام الليل وإن شاء الله الاستفتاء أرجو أنه يكون بيتبعت عشان في آخر الحلقة إن شاء الله أخد من أخويا وحبيبي آه، جوه في البلاي ليست إن شاء الله أخد منه الاستفتاء بتاع آه، آه، عايزين الدار الآخرة ولا عايزين آه، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عايزين قصص الأنبياء عشان يوم الاثنين الجاي إن أحيانا الله عز وجل هنبدأ في السلسلة الجديدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذا الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه ايه الاسباب بقى لسه مدني فاضل ربع ساعه مدني وبعدين انت لسه قدامك بقى قيام ليل بقى مدني يعني خليك معانا خليك خلي السهره صباح الليله دي ان شاء الله ربنا يبارك فيك الاسباب المعينه على قيام الليل نقولها بسرعه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه زي ما احنا عارفين لما نيجي نتكلم عن اي حاجه في الدنيا نقول اول حاجه تستعين بالله مالكش غيره والله مالكش غيره سبحان الله لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد إن أنت تستعين بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يبقى رقم واحد عشان تعينك على قيام الليل قول له يا رب أعنا على قيام الليل دي أول حاجة تاني حاجة ناخد بالأسباب نعمل إيه نظبط المنبه على قيام الليل إن شاء الله على التلت الأخير أو حتى على ساعة قبل الفجر أو نص ساعة يا سيدي خد بالك طيب نظبط المنبه ننام على وضوء ننام مبكرا ننام بدري ما اجيش اصلي عايز اصلي قيام ليل هصحى الساعه كام اصحى الساعه 3 ما اجيش انام الساعه 2 لا انام بدري كده الساعه آه، 10 لا 10 ونص عشان تكون 11 عشان تكون شفت فضفضه ان شاء الله وبعدين تنام بعد فضفضه ان شاء الله آه، و- وايه وتصلي بقى قيام ليل ادي تاني حاجه وفي اسباب تانية ساذكرها في عجاله اسباب زي ما بيسموها العلماء بيسموها اسباب ظاهره واسباب باطنه ايه الاسباب الظاهره نذكرها في عجاله سريعه اول حاجه حبيبي في الله ما تكترش الاكل قبل ما تنام هيضرك في دنيتك وفي اخرتك ازاي لو اكلت كتير قبل ما تنام يقينا معدتك هتتعب وقلبك هيتعب وجهازك التنفسي هي هيقف لان انت هتبقى الاكل ده كله هيكتم على صدرك وانت نايم وهيتعبك ويجيب لك مشاكل خد بالك هت... هتاكل كتير هتنام كتير هيفوتك خير كتير هتاكل قليل هتنام قليل هتغن... هتغتنم خير كتير بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى الا تكثر من الطعام يبقى يفوتك هيجي لك ممكن تجي لك عياذا بالله امراض وحاجات زي كده فوق ده كله هيفوتك قيام الليل تاني حاجه ما تتعبش نفسك بالنهار قوي في اعمال بدنيه شاقه جدا لان شيء طبيعي لو فضلت انت تعبان مثلا شغال في شغلانه متعبه جدا جدا طول النهار هتيجي طول الليل مش قادر تقوم فحاول تشتغل شغلانه وسط يعني او اشتغل عدد ساعات تعينك على قيام الليل بفضل الله رقم ثلاثة ان انت ما تسيبش القيلوله تنام شويه بعد الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فان الشياطين لا تقيل طيب رقم أربعة ان انت على قد ما تقدر انا طبعا عارف ان محدش فينا معصوم من الذنوب والاوزار لكن خفف خفف الحمل خفف من الذنوب وما تنامش الا على توبه ما تنامش الا على توبه لان ده بفضل الله هيعينك على قيام الليل قال رجل للحسن آه يعني آه آه افعل كذا واجهز كذا واعمل شعب وعايز اصلي قيام الليل فلا استطيع قال قيدتك ذنوبك ذنوبك هي اللي قيدتك هي اللي وقفتك عن قيام الليل رقم خمسة أن تنام على توبة وأن تكثر من الاستغفار قبل ما تنام أخي وحبيبي ما تنساش دعاء سيد الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إلى آخر الدعاء لو قلته ومت في الليلة دي تخش الجنة ولو قلت الصبح ومت في النهار تخش الجنة من أسباب دخول الجنة فوق ده كله هو سعي هو سيد الاستغفار تنام على توبة وتكثر من الاستغفار بفضل الله رقم ستة حاول ومش بقول انه حرام يا جماعه لحسن حد يقول لك ده الشيخ بقى هيتذنب ده لا مش بقول انه حرام بس حاول تخلي الفراش بتاعك ما هوش لين قوي يعني ما اجيش انام على على عريش نعام او على سرير من اللي بيلف طول الليل واخد بالك او ان انا انام على سرير يكون يعني طري قوي قوي قوي زياده عن اللزوم حتى غير صح على فكره الفراش لما يكون طري قوي ده غير صح حتى العمود الفقري ولظهرك نام على مرتبه تكون ماسكه نفسها لا هي طريه قوي ولا هي ناشفه قوي وسط عشان تقدر تصلي قيام الليل الحاجه الناعمه قوي اللي انت هتنزل تغوص فيها كده ديت ما تعينكش على قيام الليل ابدا رقم سبعة البعد عن مظالم العباد ايه ده معقول البعد عن مظالم العباد من الاسباب اللي تعيننا على قيام الليل اه والله لان انت ممكن تظلم واحد فيقوم يدعي عليك تحرم بسبب دعوته من قيام الليل تخيل ولو اكرمت العباد بقى احنا ما بين مرات الثلاثه ان انت تكرم العباد ده مرتبه الفضل بقى المرتبة الثانية مرتبة العدل ان انت لا بتكرم ولا بتظلم يعني انت محق يعني فاهم زي ماشي معاهم بالايه بالقطارة خد بالك والمرتبة الثالثة مرتبة الظلم عياذا بالله ان انت بتظلم الناس تتعب الناس وتأذيهم تاكل فلوسهم وتغتابهم وتعمل في اللحظة دي لو دعا واحد عليك ممكن تحرم من قيام الليل الأمر الثامن وده آخر حاجة من الأسباب الظاهرة البعد عن أكل الحرام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هيستجاب لي إزاي خدت بالك طيب الأسباب الباطنة في عجالة سريعة كده علشان ندعو سلامة القلب عن الحقد على المسلمين إن أنت قلبك يبقى صافي كده وانت عارف ان في واحد النبي عليه الصلاه ذكر ان هو من اهل الجنه فكان كل اللي عمله انه يبيت وليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد على احد من المسلمين. السبب الثاني ان ان ان ان ان يلزم القلب شيء من الخوف انك خايف من ربنا خايف تلقى الله وانت مقصر ده يعينك على قيام الليل. السبب الثالث ان انت تقرا في فضل قيام الليل انا ذكرته لك ده تقرا بقى فضل قيام الليل و فتقول لا ده انا فوت قيام الليل ازاي ده انا لازم احرص على ان انا افوز بال20 ثمره بتوع قيام الليل السبب الرابع الحرص على الفوز بمحبه الله السبب الخامس والاخر سبب الخوف من سوء الخاتمه بكده يبقى حبايبي ربنا يبارك فيكم وانا قلت موضوع معلش في عجاله عشان بس حبيت اخلص الموضوع النهارده علشان نبدا المره الجايه في سلسله جديده ان شاء الله جل وعلا الحقيقه باقي حوالي يعني ست دقائق ست دقايق مدني بندعو كده في عجالة السريعة بعد ما مدني عليه الصوت شوية بعد إذنك بسم الله إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا غفور يا ودود يا ودود يا شكور يا تواب يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر لنا قيام الليل يسر لنا قيام الليل حبب إلى قلوبنا قيام الليل هون علينا ويسر لنا قيام الليل ارزقنا لذة القيام بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على قيام الليل أعنا على قيام الليل اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين زوج بنات المسلمين زوج شباب المسلمين زوج بنات المسلمين ارزق كل من حرم من الذرية ارزقهم جميعا بالذرية الصالحة اقض الدين عن المديونين فرج هم المهمومين وغم المغمومين وحزن المحزونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول مقبول وتجارة لن تبور اللهم فرج هم إخواننا في غزة وفي العراق وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان يا رب يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود للملاعين ومن والاهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبركة البراكين المحرقة والآفات المهلكة شل جوارح اليهود اللهم أعم أبصار اليهود أخرجهم في الطرقات كالمجانين يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رم نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد يا رب العالمين أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا وينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا يا رب يا رب لا تحرمنا من قيام الليل لا تحرمنا من لذة الذل والانكسار بين يديك يا ربنا يا ربنا ارزقنا لذة القيام والصيام أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بلاش غيرك يا أرحم الراحمين بلاش غيرك يا رب العالمين إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم أسأنا كثيرا أذنبنا كثيرا عصيناك طويلا واليوم وقفنا على بابك فلا تغلق أمامنا بابك فلئن رددت بابك فلن نبرح بابك لن نبرح بابك لن نبرح بابك اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلحت عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العذبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا يا ربنا ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته